لي سبيل للحق وحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كل عام أنتم بخير رمضان أقبل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان عنوان الحلقة كيف نتعامل مع القرآن في رمضان كيف نتعامل مع القرآن في رمضان هل استعدينا لرمضان بالقرآن ولا استعدينا باليميش والمكسرات وبالطعام وبالشراب ليه بنخلي رمضان وظروفه معانا مع القرآن ليه ما نستعدش ليه ما اعملش ترتيب لتعاملي مع القرآن في رمضان اجيب ورقة وقلم وابتدي اقول انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي ما بحسب كل شيء اشمعنى القرآن هو اللي بيجي بظروفه لقيت وقت اقرأ قرأت ما لقيتش وقت ما قرأتش فإزاي نتعامل مع القرآن ده موضوع حلقتنا كيف نتعامل مع القرآن في رمضان وريت مداخلات حضراتكم تكون في نفس الموضوع لو حد عنده نصيحة أو إضافة أو سؤال في هذا الموضوع عشان يبقى فيه تفاعل ويستفيد كل مشاهدينا الكرام بإذن الله تعالى كيف نتعامل مع القرآن في رمضان أول شيء بنتعامل فيه مع القرآن هو التلاوة هو في حاجات تانية يا شيخ اه في حاجات تانية بس صلوا على النبي الأول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أول شيء التلاوة ناخدها بالترتيب كده طب ايه رأيكم نرفع لافتة في رمضان هذا العام مكتوب عليها مكتوب عليها ايه صلوا على النبي الأول ما هو فيش حاجة إلا بالدفع اللافتة اللي هنرفعها شعار في رمضان هذا العام مكتوب عليها القرآن قول وعمل ها جميلة صح طب نطبقها ازاي هنشوف دلوقتي ان شاء الله خلينا في القول الأول اللي هو التلاوة هنعمل كام ختمة في رمضان هذا العام وكأن حد بيقول لي أنا بعمل كل رمضان عشر ختمات يعني بختم كل ثلاث أيام وحتى اللي هيقول لي لا لا لا ده كتير عليا أنا بعمل ستة بس وحد تاني هيقول لي لا لا لا لا أنا بعمل ثلاث ختمات في رمضان أختي هتقول لي ده أنا ببقى مشغولة طول الوقت في إعداد الطعام وفي الضيوف اللي بيجوا وفي التزاور و... فهي ختمة واحدة بس بالعافية وممكن أخ يقول لي برضه نفس الكلام أنا عملي بشتغل في الع... بشتغل من الصبح لحد العصر وارجع يا دوبك اريح شويه يجي المغرب اصلي المغرب ولا افطر الاول افطر الاول بعدين اصلي المغرب ويا دوبك نخلص الفطار نلاقي العشاء نصلي العشاء والقيام التراويح بعدين اريح شويه بقى عشان اقدر اقوم الفجر فانا بلحقش يا دوبك ايه بعمل ممكن اعمل ختمه بالعافيه يعني طيب احنا عايزين نشيل بقى السباق الختمات من رمضان القادم يعني مش عايزنا نختم كتير اه مش عايز نختم كتير لان في ختمة بالنقر في ختمة بالنقر دي اول مرة اسمعها عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وفي اعرابي كان بيصلي وكان بينقر الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له كلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه يقول له ايه اذهب فصلي فانك لم تصلي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده كان بيعمل ايه كان بينقر الصلاه وفي ناس العبادات عموما يعني بينقر ختم الصلاة بعض الناس يخلص الصلاة السلام عليكم السلام عليكم هو مستعجل بقى بصوا كده صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر صح ولا لا مش بنشوف ده طب بالله عليك يا أخي هل ده يتناسب مع أسماء رب العالمين أو صفات رب العالمين أتعبد ربنا بالنقر في القرآن بقى في نقر كنت بقابل بعض الناس في رمضان الماضي اقول له عملت كام ختمه يقول لي عملت خمس ختمات واحنا لسه في في يوم 17 ولا 18 رمضان فبنتسابق على عدد الختمات طيب احنا محتاجين نعمل ايه طيب عشان آه، نضبط المسألة الاول انا محتاج تظبيط النية انا بقرأ القرآن في رمضان ليه عشان اقول للناس انا عديت ختمات ولا عشان وانا في الشغل ماسك المصحف والناس شايفاني ولا في البيت ماسك المصحف وولادي عارفين ان انا يعني انا المصحف ده في رمضان بس يعني بيتفتح يتنفض من عليه التراب ويجي في رمضان ويتفتح وابتدي اقرا فيه ولادي يشوفوني عابد ومتعبد لله بالقران ولا بقرا القران في المواصلات عشان الناس تقول ده شكله تقي ده شكله يعني محب للقران ولا نيتي ايه في المساله محتاج ان أنا اضبط نيتي انا بقرا القران ايه عباده لله ببتغي من وراء ده ايه الثواب من الله مش من الناس مش الثناء من الناس لان لو حضرتك خدت الثناء من الناس ضاع عليك ثواب القرآن خلينا بقى في النقر وان هي داخله برضه في الموضوع ده ما هو انا بعد ختمات ليه عشان اعد حسنات لا يا شيخ انت كده ممكن تكون ممن يقال فيهم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه تسابق في جمع الحسنات لكن بضوابط القرآن لا يقرأ بالنقر آه، طب طب ادينا مثال كده واحد بيقرأ بالنقر يعني مثلا امسك المصحف واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انا بحافظ على الاحكام برضه يعني هيقول لي انا بحافظ على الاحكام لا لا لا لا ده مش قرآن خالص طب انا أست- استطعم القرآن ازاي استمتع بالقرآن ازاي القرآن ليه مذاق والله ليه مذاق ليه طعم وطعم جميل جدا بس مين اللي بيدوق مين اللي بيستطعم أنا ممكن أقرأ القرآن من الجلدة من فاتحة الكتاب إلى الجلدة إلى سورة الناس وما اطلعش منه ب... بولا فائدة واطلع من من الختمة كاملة بدون استطعام للقرآن هو القرآن له طعم أظن من إخواننا وأخواتنا اللي بيسمعوني دلوقتي منهم ناس بتستطعم القرآن وعارفين معنى كلامي ده كويس جدا طيب النقر ده يعني اعمل فيه ايه عشان اتخلص منه هقول لحضرتك واقول لحضرتك بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم احنا عندنا العلماء قسموا مراتب القراءة لثلاث مراتب طب ناخد اتصال وبعدين نتكلم على مراتب القراءة معانا ام مهند السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه والله يا شيخ أشرف أنا بشكرك يعني إن أنت بتتكلم في الموضوع ده لأن ده كان بخاطري وداخلي يعني سبحان الله ففعلا أنا يعني رمضان ال- يعني التجربة بس لو ليا إن أنا أقول يعني اتفضلي آه، السنة اللي فاتت يعني أنا حطيت آه، نية إن أنا أختم آه، كتير لأن أنا فعلا بحب القرآن حب لا تتخيله يعني فقلت أنا هختم سبع مرات ففعلا ختمت حوالي ستة وشوية بس يعني فعلا كان على على حساب الأداء بقى لأن بعد كده قعدت وإجهاد حوالي كمان.
ست شهور برضو أظبط في الأداء لأن أنا فعلا يعني كان حدر وما كانش الأداء كويس أبدا يعني نعم احسنت ففعلا يعني جزاك الله خير لكن رمضان القادم ان شاء الله ربنا يبلغنا واياكي وكل المسلمين آه، رمضان القادم ان شاء الله آه، رمضان القادم عايزين بقى نغير بقى الشكل ده انقطع اتصال ام مهند اه لكن مع الأداء ال- الجيد يعني طبعا ما هو لسه انا كنت هتكلم فجزاك دلوقتي الله على خير يعني.
كتير من الناس ما يعرفش ان آه، في اداء معين للعباده في آه، القرآن في أيوة قراءة صح.
القرآن هقولها دلوقتي ان شاء الله اسمعيني ام مهند جزاك الله خيرا متشكرة جدا متشكرة جدا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا الاستاذ عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرحمن اهلا كيف بكم الحال؟
الله يكرمك الحمد لله الله يحفظكم آه، أمتع الله بكم وجزاكم الله عنا خيرا يعني امين واياكم ان شاء الله آه، شيخنا حفظكم الله آه، رب قائل يحتج ويقول آه، بأن الشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان آه، ختمتين في اليوم نعم طب ده الشافعية يا أخي
اه لا يعني هم مثلا يقول ان اننا نريد ان نقتدي وما الى ذلك يعني طب أنا أنا عايز أرد على فنرجو من حضرتك فضلكم أن- ونرد على إخواننا برضه اللي بيقولوا كده نقول لهم إن آه.
أولا كان في بركة في الوقت غير دلوقتي صحيح نعم.
تمام نعم وما كانوش بيقرأوا القرآن وخلاص يعني ما كانوش بيعدوا ختمات ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن إياك، السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال ولا أكمل طيب نكمل بقى أنا عندي مراتب العلماء وضع ضابط للقراءة السرعة والبطء في القرآن وضع مرا... وضعوا العلماء مراتب ثلاثة مرتبة التحقيق مرتبة التدوير مرتبة الحدر وكأن حد بيقول لي طب والترتيل يا شيخ أقول لهم بقى الترتيل لازم يكون مع الثلاث مراتب دول يعني التحقيق لازم يكون فيه ترتيل والتدوير لازم يكون فيه ترتيل والحدر لازم يكون فيه ترتيل عشان كده مرتبة الترتيل دي لازمة لكل مراتب القراءة يعني ما ينفعش تقرأ القرآن إلا مرتل مصداقا لقول الله جل في علاه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا تمام طيب نشوف بقى المراتب دي كل واحدة بتستخدم في إيه ونشوف إحنا ماشيين إزاي التحقيق للتعليم فقط يعني من يقرأ القرآن من يعلم القرآن أو يتعلم القرآن له مرتبة الإيه؟ التحقيق اللي هي القراءة إيه؟ ب يعني بشيء من المط القليل بمعنى أن أنا بزود الأزمنة شوية أقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه طيب ده ال- عشان يرد ورايا المتلقي او يسمع عند المتلقي ويبتدي يحدد يفصل بين الحروف واطمن لايه لان حروف مضبوطه وال- و- وبزود الازمنه قليلا وده في مرتبه التعليم فقط يعني ده مجاله في التعليم فقط مرتبه الحدر هعدي بس الايه تدوير شويه مرتبه الحدر وهي القراءه بشيء من السرعه نفس الايه ذلك الكتاب لا ريب فيه ودي بتستخدم فين في المراجعه لمن يقرأ لمن ختم المصحف أو من حفظ كما من القرآن ويريد المراجعة لو قرأ بالترتيل بالتحقيق أو بالتدوير هياخد وقت كبير فده العلماء أجازوا أنه يقرأ بالإيه بالحدر يبقى الحدر فين في حال إيه المراجعة مرتبة التدوير بقى اللي هي حالة بين البطء والإسراع ودي اللي بنتعبد رب العزة بيها في القراءة يبقى أنا عندي قراءة خاصة بالتعبد التعبد يعني إيه؟ يعني قراءة التعبد لما أكون بقرأ ورد أتعبد بيه إلى الله وأخد عليه حسنات ومنتظر الأجر عليه حسن... وكل واخد عليه الأجر لكن دي قراءة فيها تعبد لله من خلال ختمات رمضان أو الختمة كل شهر أختم ختمة أو ختمتين أو اجتماع بعض الناس على آه، آه، قراءة القرآن واحد يقرأ و- والثاني يكمل خلفه والثالث بعده وهكذا دي اسمها تعبدية غير التعليم أو في الصلاة أو في القيام كل دي اسمها إيه قراءة تعبد دي لابد إنها تكون لا هي بسرعة ولا ببطء زي ما علمنا مشايخنا زي إيه هنقول بقى الآية برضو نفسها ذلك الكتاب لا ريب فيه آه كده لا لا أنا بطأت ولا سرعت يبقى أنا عندي مرتبة للتعبد هو ده المطلوب من حضرتك ومن حضرتك في رمضان وفي الصلاة و- وانا دايما باخد على اخواننا اللي بيقرأ في الصلاة ويقرأ بمرتبة التحقيق تخيلوا كده بقى واحد بيقرأ بالناس ويعني عايز يقرأ معاهم ربع كامل في الصلاة في كل ركعة وقرأ بالتحقيق تخيلوا أظن ده هيتضرب بعد ال ال- بعد ما خلص الصلاة على طول ده إذا الناس صبرت يعني ناخد اتصال معانا الأستاذة نجاة من فلسطين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ خيرا جزاك إن شاء الله أستاذة نجاة آه، لو سمحت بدي أسأل كيف أجمع بين ال- حفظ القرآن والتثبيت وبين الورد القرآني أحسنت هنتكلم فيها جاية في كلامنا إن شاء الله طيب إن شاء الله شكرا إن شاء الله بارك الله فيك أستاذة نجاة شكرا.
نكمل كلامنا بقى يبقى القراءة في رمضان بتحتاج مني إلى مرتبة من المراتب يبقى ما ينفعش نقرأ بالتحقيق لأن هزهق وامل ودي مرتبة مش مرتبة آه، تعبدية للعبادة وما ينفعش أقرأ بالحدر لأن الحذر فيه سرعة والقراءة بيه تكون في مراجعة الورد عشان ما ينساش القرآن يبقى ليا مرتبة في القراءة ليا مرتبة في القراءة خلاص يبقى عرفنا التلاوة بقى هنعمل إيه هنعمل كده طيب أنا هقول لحضرتك لو هتقرأ نصف القرآن في رمضان في حالة معينة يبقى أفضل من قراءة ختمتين وثلاثة في رمضان بالتدوير كمان اللي بنتكلم عليه انت عمال ت- يعني تنزل بينا تحت ليه كده عايز- احنا عايزين نقرأ ك- ختمات كثيرة يا أخي بالله عليك ويا أختي بالله عليك اختموا ختمات كثيرة لكن بالتدبر يبقى تاني حاجة نتكلم فيها التدبر أول حاجة التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يتلونه من حق التلاوة أنك تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ده حق من الحقوق في حقوق تانية منها العمل بالقرآن ومنها تلاوة الج- ال- ال- ال- الجسم ومنها تلاوة الروح ومنها تلاوة القلب في تلاوات كتيرة تكلم عنها العلماء لكن اللي يخصنا في هذا الباب هو تلاوة إيه؟ تلاوة اللسان اللي بنتكلم عليها دلوقتي يبقى حضرتك تقرأ القرآن بإيه؟ تقرأ القرآن بتدبر ازاي اتدبر بقى القرآن وازاي تقول لي لو قرأت نص القرآن في رمضان كله بالتدبر افضل من قراءته ثلاث ختمات واربع ختمات بدون تدبر لان التدبر هو المقصود من القرآن هو افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تدبر القرآن يا اخي تدبر القرآن يا اخت تدبر القرآن هو القرآن ما نزلش عشان نتلوه بس واحنا دايما بنقول ان اول سلمة في الوصول الى القرآن هي التلاوة لكن في عندنا مر- مرتبة بعد كده او سلمة بعد كده تانية هي آه، سلمة التدبر وبعدين عندنا سلمة تانية سلمة العمل صح ولا ايه وسلمة بعد كده بقى ان الواحد يتمثل بالقرآن في حياته كلها قولا وعملا زي ما قلنا ده الشعار بتاعنا بقى ان شاء الله في رمضان ونتفق على ده ان شعارنا في رمضان القرآن قول وعمل مش بين القول والعمل قول وعمل بالنسبة لنا القرآن السنة دي مختلف تماما عن كل سنة انا همسك المصحف مش همسكه عشان اعد ختمات اتفقنا على كده خلاص اتفقنا همسك المصحف مش هقرا القرآن بس كلمات والفاظ طيب عايزين نسأل سؤال انت منشغل بعدد الختمات هل انشغلت حضرتك بعدد الحسنات اللي تجمعها في الختمة الواحدة متهيألي كتير من اللي بيشاهدونا دلوقتي بيقولوا لا والله احنا بنشغل بكل حاجة مع ان الواحد لو بيجمع مال هينشغل هيجمع قد ايه في خلال قد ايه في خلال شهر انا بعمل باليوم مثلا واليوم بتاعي بقد كده وفي كام يوم مش هشتغلهم يبقى في الاخر هيبقى اخر الشهر يبقى معايا قد كده صح مش دي حساباتنا في المال وفي الدنيا طب ليه ما حدش فينا حسب حساباته مع القرآن القرآن فيه 330 ألف 733 حرف تاني 330733 طيب لو قلنا 330733 ضربناهم في 10 انت جبت منين ال 10 ديت من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ده مش كلامي ده كلام أفضل من قرأ القرآن وأفضل من علم القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي يقرأ حرف من القرآن ليه بيه حسنة والحسنة بإيه؟ بعشرة طيب احنا نقول 330 733 330 ألف يعني هحط صفر كمان بقى عندي إيه؟ 3 دي دخلت في المليون في خانة المليون بقى 3 مليون طب بلاش كسور بقى خلينا ايه نخليها علينا شوية ونقيه نقلل الكم شوية عشان يبقى في عندنا رقم صحيح هنقول احنا م- اللي يق- اللي يختم ختمة كاملة في غير رمضان في الايام العادية ب- مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هياخد 3 مليون وربع حسنة ده على سبيل التقريب مع اختلاف العلماء في عد ايه الحروف منهم من عد الحروف ال- المحذوفة في الوصل ومن يعني في في خلاف لكن انا بتكلم على ده ده الوسط 3 مليون وربع حسنة حضرتك عملت ختمتين بقوا كام دخلنا في 6 مليون ونص حضرتك عملت ثلاث ختمات قربنا من 10 مليون حسنة طب مين فينا يضمن انه في شهر يعمل 100000 حسنة مفيش حد يضمن ده ختمة كاملة للقرآن تضمن لك ده بإذن الله تعالى بس بالشكل اللي قلنا عليه مش بالحدر ولا بالنقر في القرآن لا لا لا يعني انت بتتكلم على ان ده في الايام العادية طب ليه بتقول في الايام العادية بس لان في رمضان بتتضاعف الحسنات صح ولا ايه وفي غير رمضان برضو والله يضاعف لمن يشاء رب العالمين كرمه كبير هو كريم جواد فكرمه كبير فتلاقي ايه هتلاقي كم حسنات يعني يعني ما يخطر على بالنا رب العزة حي... هيضاعف بقد ايه احنا بنتكلم على ان مفيش مضاعفة هيبقوا ايه 3 مليون وربع طب في رمضان في رمضان كده كده الحسنات بتزيد احنا عندنا النافلة تعادل فرض والفرض يعادل 70 صح ولا ايه كل ده و- وعايز القرآن ما يزيدش كمان لا هيزيد بس قد ايه بقى الله اعلم يعني ممكن حضرتك تطلع من رمضان ده بختمة واحدة قراءة بس بدون تدبر احنا عايزين تدبر لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة ممكن تطلع ب 100 مليون حسن طب تخيل بقى لو تدبرت الآيات تدبرتها يعني ايه يعني عرفت معاني الكلمات وبدأت تتفاعل معاها طعمها هيزيد جمال في الفم وانت بتقرأها وهتزيد قرب من القرآن وقرب من الله ناخد الأستاذة خديجة من الأردن وبعد كده نكمل إن شاء الله السلام عليكم أستاذة السلام خديجة عليكم السلام عليكم
الو أهلا بحضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معلش مين بحكي مع لطفان؟
أسمعك يا أستاذة خديجة
آه، احكي مع الشيخ اذا ممكن اتفضلي مع حضرتك
آه، مع الشيخ بس بدي اسالك آه، آه، يعني وانا بقرا في القران بشت يعني بروح فكري باشياء ثانيه نعم
فمش عارف يعني ايش اللي ممكن اعمله على اساس انه يعني اتخلص من الشغله هاي بحاول يعني اركز وبقرا قران فيه يعني معاني تفسير المعاني برغم من هيك بشت في القران آه، هو حضرتك أول ما تلاقي آه، يعني حضرتك بدأت ت- ت- تبعدي عن القرآن شوية وتسرحي في حاجة تانية استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وركزي في إنك بتقرأي كلام رب العالمين ايوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليه الحديث ما الصلاة معناه والسلام.
آه، صلى على النبي الأول
ال- اللهم صل صلاة وسلم محمد.
وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه فأنا لو استشعرت أن كلام رب العزة أفضل من أي شيء في الدنيا كفضل الله على خلقه أكيد أيوة.
أيوة.
هتعامل مع القرآن بشكل تاني خالص نعم مع ال- طبعا الاستعانة أن أنا أكون بقرأ القرآن وأنا على وضوء بتعامل مع القرآن بحب للقرآن مش بقرأه عشان أخلص ختمات بارك الله فيكم أستاذة خديجة معانا أستاذة شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شيخ أشرف ممكن بعد إذن حضرتك بس آه، آه، أقول آه، ممكن نعمل إيه مثلا في رمضان اه اتفضلي احنا نسمع حضرتك حضرتك احنا لو مثلا لو احنا حددنا مثلا آه، وقت معين هو حضرتك كنت بتتكلم في ان آه، لو مثلا مش احنا مش محددين القرآن بنسيبه او بنهمله فاحنا كده مش هن مش هنعرف ازاي نختم او نعمل بس انا كنت بقول لو مثلا ان احنا نحدد توقيت معين هنختم آه، مثلا على افتراض ختمة آه، نبدأ من الساعة كذا للساعة كذا حاجات زي كده مثلا احسنتي مع ال- احسنتي مع مثلا المعاني مع التفسير مع الحاجات دي هنكون خلاص يعني على الاقل جبنا بتدبر او حاجه يعني هتبقى كويسه احسنتي هو- هو ده احنا كنا هنقوله دلوقتي ان احنا محتاجين نحدد مواعيد اصلا لقراءه القران المواعيد دي تحت اي ظروف ما نتعطلش فيها عن قراءه القران لاي سبب من الاسباب او حتى وقت معين او حتى يبقى يبقى انسب وقت ممكن يكون هو وقت الفجر حتى عشان يبقى ما فيش اصوات ما فيش حاجه فهيكون وكنا هنقول برضو ان شاء الله ان هو بعد الفجر افضل وقبل المغرب على طول افضل الاوقات دي بتبقى ك- اوقات طيبه جدا يعني آه، كنت ممكن بس اسال حضرتك سؤال تاني اتفضلي آه، هو لو كان ينفع آه، ايه الانسب اللي ممكن يكون هو- إيه مثلا ان احنا آه، نهتم بالحفظ مثلا او حفظ القران ولا ان احنا مثلا نختم ختمات او نعد ختمات مع مرات ان احنا برضو كده كده يعني في تكرار الايات بناخد برضو حسنات احسنتي انا كنت لسه هقول برضو في ترتيب الكلام ده كنا في الاخر هنعمل زي برنامج عمل اه هنعمل ايه واللي حافظ هيعمل ايه واللي حافظ كام من القران واللي, واللي عايز يقرا بس فلسه لينا برنامج ان شاء الله نتكلم عليه ان شاء الله في اخر الحلقه بارك الله فيكي استاذه شيماء معانا الاستاذ ابراهيم من سوهاج السلام عليكم من جنة السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة استاذ الله.
ابراهيم من قنا الله يبارك فيك عليكم اهلا السلام بيك واهلا ورحمة باهل الله قنا جميعا كيف الحال عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين الله يبارك لك سؤال والله يا استاذ اتفضل آه، عندنا في صلاة التراويح احنا بنضطر للسرعة في القراءة عشان خاطر ظروف الناس وكده يعني لو أطلنا مثلا وقرأنا زي ما حضرتك بتقول مثلا في آه، قراءة ال- التدوير أو قراءة التحقيق وكده ربما الناس تملوا مضطرين في بعض ال- المساجد عندنا اللي هي القليلة جدا بتصلي جزء يعني مش الغالب يعني يمكن واحد في المية اللي هي مساجد بتصلي جزء فبنضطر طبعا ايه يعني نسرع في القراءه شويه بحيث مثلا محافظه برضو على الاحكام لكن هل الانسان بيبقى هيبقى اثم فيها دي انه هو مثلا يقرا قراءه سريعه مع حفاظ على الاحكام لكن بخلاف ما بتقول حضرتك انت ان احنا ممكن نتحقق وكده والك- لا قراءه بص يا استاذ سريعة.
ابراهيم استاذ غالباً زي ابراهيم ما انت ضربت مثال ب- في البدايه يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهكذا نعم هو هو هو الاصل في القران التدبر تدبر الايات ولا الاصل في القران ان احنا نقرا وخلاص يعني نقول كلام اسمعني من الهاتف اسمعني من الهاتف يا استاذ ابراهيم ايوه ح- حاضر حاضر ماشي ماشي لا، الاصل هو صلى عندنا على رسول الله احنا زي ما تقول بن- بنقسم الجزء يعني يوميا بن- بنقسم الجزء يوميا بناخد ال- الربعين الاولانيين في ثمان ركعات عشان خاطر كبار السن وكده يعني لنا ظروف خاصه في المسجد تمام و- وبعد كده ما تبقى من الجزء اللي هو ستة أرباع بناخده على ال 12 ركعة المتبقية بما يعادل كل ركعة نصف ربع لكن القراءة بتبقى سريعة يعني أقصد آه، تمام.
غ- خلاف ما تقول أنت وإلا هيبقى ما فيش إقبال على صلاة التراويح وكده طب ما انا اقول لحضرتك على هذه هي حاجه المساجد اللي هي بتقرا جزء اما باقي المساجد يعني لا حول ولا قوه الا بالله عندنا في الصعيد يمكن ايه وربما كانت الصلاه كنقر الغراب يعني آه، اه نسأل يعني الله يعني السلامة يعني ممكن الشيخ يقول مدهامتان واحد لا، يطلع مش يقول له لهذا لا كفايه الحد.
مدهامه واحده لا مش لهذا الحد يعني يعني عايز اقول لحضرتك حاجه بس مهمه جدا الاصل الاصل في القران التدبر نعم.
حضرتك لو هتقراه بنصف جزء في اليوم افضل في التدبر من ان انا اقرا بجزء وفي الاخر الناس برضو كده كده يعني عايز اقول لحضرتك ان هتلاقي في ناس مقبله على الصلاه بجزء بزمن طويل وفي ناس مش مقبله على الصلاه بجزء أي نعم.
فالمز... نعم طب شيخنا شيخنا لو سمحت آه، لما بنسمع عن قصص السلف الصالح مثلا و- والصحابه وخلاف ذلك ان الواحد كان بيختم عشر ختمات وخمس ختمات وكده طب كيف نوفق يعني مثلا بين الناس دي كانت بتتحقق وتتدبر و- وتجيب العدد ده كله انا لو بنفس الطريقه اللي حضرتك بتقول عليها يبقى يدوب في رمضان هجيب ختمه واحده او اثنين مثلا لو انا متفرغ خالص للقراءه طب اقول لحضرتك على حاجه اس- اتفضل.
اسمعني يا استاذ ابراهيم آه، ماشي.
دل- دلوقتي هقول لحضرتك على حاجه آه.
آه، اولا احنا بنتكلم على زمن كان فيه بركه في الوقت وما كانش فيه فتن زي ما احنا موجودين دلوقتي احنا عندنا فتن يعني كقطع الليل المظلم معايا يا استاذ ابراهيم نعم نعم فالفتن دلوقتي كتيره والب- والوقت اصلا البركه بتنسحب منه مع الوقت ف- فبالتالي م- م- ما عندناش ال- ال- الزمن اللي يساعدنا على ان نعمل ختمات كثيره نعم والناس دي كانت بتتدبر بالفعل يعني نعم.
يعني آه، طبعا دي من سيارهم يعني فانا عايز اقول لحضرتك احنا خلينا في ايه هل حضرتك تحب انك تعمل 10 ختمات وما- و- وحضرتك ما تستوعبش ولا لا كلمه طبعاً، ولا كلمه من نسأل على القران الطريق الصحيح حضرتك تمام صح نعم يعني متفق معايا فيما اقول نعم ان احنا عايزين طب نجرب ال- ال- السنه دي كده ونجرب رمضان ده باذن الله ممكن تعالى نقرأ ختمة واحدة بتدبر وتكفينا إن شاء الله باذن الله تعالى وده ال- ده المقصود من ايه من كلامي بارك الله فيك يا استاذ ابراهيم هو عقلا يا أستاذ أشرف لمؤاخذة آه، يعني عقلا لا يستقيم الامر ان انا اعمل خمس ختمات يبقى معناها كده انا هاخد اجازه من العمل وهقعد في البيت عشان خاطر آه، اخد وقت كبير وكده لكن هذا لا- لا- لن يتحقق عقلا يعني آه، في ناس بت... في ناس بتبقى قاعده في العمل وماسكين المصحف وفي المواصلات و... و... وطبعا بطريقه الحدر فبالتالي يقدر يعد ختمات لكن لكن احنا بنتكلم على ايه عايزين نستطعم القران نستمتع يمكن في بالقران البيت كده في في في خشوع وفي وضوء أحسنت.
وفي في خلوه آه، هذا ما نقصد يعني احسنت احسنت جزاكم الله خيرا وجعلنا الله واياكم من من خدمه القران ان شاء الله امين يا رب العالمين امين بارك الله فيكم ها معنا اتصال طيب احنا كنا وصلنا فين ده أنا نسيت والله صلوا على النبي كنا بنتكلم على التدبر طيب اتدبر القرآن ازاي اعمل ايه عشان اتدبر القرآن احنا اتفقنا ان احنا مش هيهمنا عدد الختمات او كم الختم قد ما يهمنا حاجة واحدة بس انا طلعت من الختمة دي بايه احنا لسه في في مرحلة التدبر خلصنا مرحلة التلاوة وعرفنا ان احنا في التلاوة بناخد 3 مليون وربع حسنة في كل ختمة في غير رمضان في رمضان يعني ان شاء الله الحسنات كتيرة جدا والمضاعفة كثيرة طيب خلصنا الت- ال- ال- التلاوة نبتدي بدأنا ندخل في التدبر طب اتدبر ازاي القرآن بص حضراتكم اما ان انا اتعامل مع المصحف اللي فيه في الهامش معاني الكلمات وده اظن ان هو لا يكفي او اجيب تفسير مبسط او ميسر افتحه قدامي وانا بقرأ بقرأ في آية ولقيت الآية ديت انا مش فاهم معناها محتاج اعرف معناها ما انا مش بقول كلام وخلاص ما اتدبر دي معناها ايه ان انا اتفكر اشوف الايه دي بتتكلم عن ايه وليه الايه دي مربوطه بالايه اللي بعديها وباللي قبليها كل ده مربوط تفسيرا طيب تنصحنا بتفسير ايه تفسير السعدي من افضل التفاسير الموجوده البسيطه السهله وده موافق لعقيده اهل السنه والجماعه يبقى اول تفسير ممكن اجيبه هو تفسير السعدي ده اظن ان هو المفروض إن يبقى موجود في كل بيت طيب ايه التفسير الثاني اللي ممكن يبقى موجود في ايسر التفاسير للامام ابو بكر ابو بكر الجزائري ايسر التفاسير ده في حاجه طيبه جدا في كيفيه العمل بالايات يعني لو الايات دي فيها ممكن اطبقها في حياتي من خلال العمل فموجود فيها الكلام دوت فده هيفيدنا كتير قوي يبقى عندنا تفسيرين واحد منهم يبقى معايا او على الاقل خالص يبقى معايا المصحف اللي فيه في الهامش معاني الكلمات بحيث ان انا لو في كلمة مش عارفها وعرفت معناها من خلال آه، المعنى اللي موجود في الهامش خلاص انا بالنسبة لي كده بدأت افك ايه رموز الآية بالنسبة لي وبدأت- طالما انا فهمت الآية بالنسبة لي ده تدبر وابتدي بقى اعيش مع الآيات آيات فيها خلق الله سبحانه وتعالى اتفكر في خلق الله وابتدي اتأمل السماء دي يعني ربنا رفعها بدون عمد بدون عمدان ما وعدش ليه على الأرض أتدبر في كل ما قيل في القرآن الكريم يبقى أنا محتاج إيه؟ التدبر يبقى المرحلة الثانية مرحلة إيه؟ التدبر نبتدي نخش بقى على مرحلة الإيه؟ العمل أنا هقرأ في اليوم قد إيه يا شيخ؟ هقرأ في اليوم جزء خلينا على إيه؟ أقل الإيه؟ التقديرات الجزء ده لازم هلاقي فيه آية فيها عمل ممكن ألاقي فيه آية بتدل على الإنفاق يبقى أطلع على طول صدقة المفروض هنطلع كل يوم لكن الصدقة تزيد شوية لأن أنا عايز بقى إيه أطبق اللي أنا قرأته في آية فيها بر الوالدين أتصل بأبويا وأمي أو أروح أزورهم وأقبل إيديهم في آية بتدلني على صلة الأرحام أتصل بأرحامي في آية بتتكلم عن قيام الليل أبتدي أعمل قيام ليل زيادة أبتدي بقى أستطعم كيفية تطبيق العمل أو تطبيق القرآن في حياتي وأتعامل بيه فلو أنا عملت ده يبقى أنا وصلت إلى العمل يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ تلاوة تدبر من خلال معاني الكلمات أو معرفة معاني الآيات وقراءة تفسير ميسر أو مبسط بعد كده عندي إيه؟ عندي العمل كيف أعمل بالقرآن ما ينفعش يبقى واحد يعني ده بيزعلني جدا إن يبقى حامل للقرآن ومخالف تماما لما في القرآن في حياته يعني حد يبقى معاه القرآن وعزكم الله يكذب حد يبقى معاه القرآن وعزكم الله يبقى ماشي عمال ينظر إلى النساء حد يبقى معاه القرآن أو أخت معاها القرآن حاملة لكتاب الله وتمشي بين الناس بالنميمة والقصة على كده بقى كل بقى المصائب يعني فالقرآن المفروض إن حامل القرآن يتخلق بما في القرآن عايزين بقى مش حامل القرآن بس اللي يتخلق بالقرآن المفروض على كل مسلم إنه يتخلق بالقرآن وبما في القرآن من أخلاق ويتعبد رب العزة بما في القرآن من عبادات المفروض على كل مسلم إنه يعمل كده طيب احنا عايزين بقى رمضان ده بقى زي ما قلنا بقى الشعار بتاعنا قول وعمل نبتدي نطبق ده في رمضان وبعد رمضان إن شاء الله يبقى بالنسبة لنا القرآن مش مجرد تلاوة طيب عايزين بقى كده بسرعة تقسم لنا احنا ممكن نعمل ايه ونرتب وقتنا ازاي في رمضان اول حاجة بتضيع الوقت واحنا عارفين ان قيمة الوقت في الدين عندنا في الشرع نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصحة أنا محتاج إن أنا أشعر بنعمة ربنا عليا ما استناش لما تضيع النعمة واحمد ربنا يعني اللي بتضيع منه النعمة بيحمد ربنا اللي عزكم الله الله مشي مرضى المسلمين اللي عنده والعياذ بالله آه، يعني آه، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين جميعا ويشفي مرضى المسلمين اللي عنده فشل كبدي أو فشل كلوي أو بيقول الحمد لله لكن أما كانت النعمة موجودة ربما ما كانش بيقول الحمد لله واحد بترت ساقه طول ما هو ماشي على رجليه ما يعرفش نعمة القدمين والساق لكن لما يفقد النعمة يبتدي يستشعر ايه النعمة فما بيحسش بالنعمة إلا مين إلا اللي فقدها طب ليه ما نحمدش ربنا ونحمد ربنا على النعمة ونستشعر النعمة وإحنا أصحاء الفراغ زي كده بالظبط اللي فاضي وعنده وقت مش حاسس بالنعمة واللي مش فاضي ومحتاج الوقت حاسس بالنعمة ويمكن ليا قول مشهور كده لما يعني آه، بيبقى عندي ندوة ولا حاجة أو لقاء مع إخواننا معلمي القرآن بعرض عليهم عرض بقول لهم إيه لو ينفع إن أشتري منكم الوقت الفاضي اللي عندكم أشتريه لأن أنا محتاج وقت أنا وقتي مش بيساعدني على إني أحضر درس أو أقرأ كتاب أو أراجع القرآن وقتي بي- مش بيساعدني بسبب انشغالي فأنا بتمنى إن وقتي يزيد فلو ينفع إن أنا أشتري من حضراتكم إذا كان حد عنده يعني آه، حل في موضوع إن حد ممكن يديني ال- ال- الوقت بتاعه وينفع إن أنا أشتريه منه أنا أشتريه بالفعل ليه لأن أنا حاسس بقيمة الوقت ما بضيعوش في بعض الناس بقى بيضيع الوقت الأخت بتعمل أكل رمضان أكل عشان الفطار يعني وطبعا في رمضان يختلف الأكل عن إيه عن غير رمضان وكأن شهر رمضان شهر الأكل تفضل في المطبخ من ساعة ما تصحى من النوم لحد المغرب تعمل أكل ليه وربما نرمي بعض الأكل ده أو جزء كبير منه في سلة المهملات ونسأل عنه أمام الله طب ليه ننشغل بالعزومات أنا عندي في رمضان ده مقسم الإيه ال 30 يوم ده لو جه 30 رمضان يعني ما جاش 29 15 يوم معزوم بره و15 يوم عندي ناس معزومه طب امتى هتقرا قران امتى هتتدبر قران امتى هتعمل بما في القران ده شهر عباده نقلل فيه زيارات حددوا كده زيارات معينه قليله يعني ثلاث اربع زيارات ماشي نخليهم مثلا خمسة بره وخمسة عندنا يبقى 10 أيام و20 يوم يبقى ما عنديش حاجة غير العبادة والقرآن وبرضه في العشر أيام دول برضه يبقى في عبادة أنا قصدي أقول إن أنا ما ضيعش رمضان كله بين تزاور يا إما عند ناس يا إما ناس عندي وبسم الله ما شاء الله بقى يعني العزومات دي فيها كلام كتير وفيها قال وقلنا صح ولا لا والله مش بنشوف الكلام ده بنشوفه طب ما انا اكفي نفسي خالص في الشهر الكريم ده فرصة مفيش شياطين ابتدي اتقرب لرب العزة يبقى بند العزومات ده المفروض ان انا ايه يبقى ده احنا بنرتب دلوقتي ايه المحاذير وبعد كده نتكلم على نبتدي ننظم عبادتنا مع القرآن ازاي يبقى موضوع التزاور نقلله شوية حد هي- كان حد بيقول لي هو ينفع رمضان من غير تزاور من غير ما نروح نقعد والولاد والولاد يلعبوا ونقعد نتكلم ونحكي و... لا لا لا لا ينفع رمضان ان شاء الله بعد رمضان اعملوا بقى عزومات على طول زي ما انتوا عايزين لكن في رمضان ده هنقلل ايه العزومات حاجة تانية الشياطين قبل ما تتحبس عملت جهد كبير جدا عشان تشغلكم في رمضان يعني الشياطين بتستعد لرمضان واحنا ما بنستعدش اه بيستعدوا رمضان الشياطين قبل ما تتحبس مطمنه قوي ليه هي خلاص جهزت نفسها رمضان مش مهم تبقى موجوده لكن العمل اللي هم يعني آه، جعلوا القائمين من أتباعهم عليه ساعدوهم فيه خلاص هم جهزوا العمل بتاعهم بتاع رمضان يبقى وجودهم زي عدمه لأن هم بالفعل باعتين لكم الشياطين أو الأعمال الشيطانية يعني ما ينفعش إن أنا في رمضان أضيع وقتي أقعد قدام التلفزيون أمام القنوات الغير ملتزمة وتابعها وانسى وامسك المصحف اقرا فيه الاقي نفسي مش م- القران ملوش طعم فكده لما قلنا في الاول في اول حلقه نستطعم القران هتستطعمه ازاي وانت بتتفرج على عري ومخالفات شرعيه طب ازاي بالله عليك ازاي تمسك كتاب الله وتقرا فيه تتعبد فيه رب العزه وانت بتتفرج على ما يخالف الكتاب اللي انت بتقرا فيه وعايز تتدبره لا يمكن تتدبره تدبره ازاي يبقى نبعد عن سكة الشياطين دي خالص والقنوات دي المفروض ما تبقاش موجودة يبقى ناخد امورها وبعدين نكمل ان شاء الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بخير ان شاء الله
إيه، مش عارفة أتكلم آه، والله حضرتك بتتكلم يعني في رمضان فعلا فعلا يعني احنا كنا فاهمين رمضان غلط خالص ودلوقتي يعني سبحان الله البركة في قناة الرحمة الحمد لله وت- والقنوات الدينية آه، طبعا بفضل الله ثم قناة الرحمة آه، بقينا فعلا نقرأ القرآن والبرامج الدينية لكن كنا فاهمين رمضان غلط خالص قبل كده فالحمد لله يعني وبشكر حضرتك يعني ربنا يبارك فيك يا ام رؤى بارك آه، الله فيك رؤى هتكلم حضرتك طب نسمعها ان شاء الله
ميس في رؤى
السلام عليكم ازيك يا شيخ اسد ازيك يا رؤى
كويسه كويسة ولا كويسة
إيه، صلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد انت عاملة ايه ممكن اقرا اه ممكن تقرأي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تشهد لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين امنوا والذين يؤمنون بما أنزل إليه بركة ب- رؤى أنت عندك كام سنة يا رؤى يا رؤى يا رؤى أنت عندك كام سنة
خمس سنوات بسم الله ما شاء الله و...
أربعة وأول ما تقرأي أربع سنوات وأول ما تقرأي تقرأي في البقرة بارك الله فيك يا رؤى ربنا يبارك فيك ويحفظك كنا بنقول إيه صلوا على النبي قلنا أول حاجة هنبعد عنها إيه ها العزومات هنقللها مش هنبعد عنها خالص يعني عشان محدش يزعل مني العزومات وبعد كده هنبعد عن بث الشيطان قبل ما يتسلسل وزي ما مرؤى قالت القنوات الدينية موجودة بفضل الله تعالى وانتوا يعني مش عايز أ- يعني يعني آه، آه، آه، اوضح المفاجأة خليها ان شاء الله كده مفاجأة ليكم في برامج بتعد في قناة الرحمة ان شاء الله لو قعدتوا قدام التلفزيون من الصبح للفجر هتبقوا في عبادة ان شاء الله عندنا والقناة الإسلامية التانية اللي بتستعد لرمضان بفضل الله تعالى فهتلاقوا ان شاء الله بس استعدادهم ان شاء الله طيب يعني فتابعوا استعداد القنوات وتابعوا القنوات الدينية في رمضان ان شاء الله هنبعد عن الشيطان وايه واذيال الشيطان واتباع الشيطان ورفاق الشيطان خلاص يبقى عندنا مح- المحاذير دي مهمة قوي اول حاجة عندنا هي ايه نبعد عن الايه نقلل موضوع العزومات بعد ونقلل الاكل برضه ما ينفعش ان انا املى المعده على الاخر ومش قادر اخد نفسي واقول انا همسك المصحف ده انا هنام كده ونبعد عن القنوات الغير ملتزمه تمام طيب واتفقنا ان احنا ما نضيعش وقتنا قلنا الوقت ثمين نستثمر الوقت كله لو وصل لعلم حضرتك طيب ناخد ابراهيم وبعدين ايه نتكلم ان شاء الله نكمل ان شاء الله استاذ ابراهيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ واستاذي وحبيبي الشيخ اشرف الله يكرمك يا استاذ ازي ابراهيم حضرتك الحمد لله رب تقبل العالمين الله منا ومنك صلاح الاعمال امين يا رب العالمين اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان امين يا رب الله يبارك في حضرتك يا شيخ آه، من بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آه، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فر... كان كمن أدى فريضة فيما سواه نعم ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه تمام لو أننا يعني استحضرنا هذا الحديث وعملنا به في شهر رمضان حتى ولو أننا ختمنا هي ختمة واحدة وجعلنا هذا الحديث نصب عيوننا نعم ونبدأ في تدبر الآيات يعني بختمة واحدة ونتدبر آياتها إن شاء افضل الله- من من 10 ختمات أو يعني هتبقى أبرك من عشر ختمات نعم، واحنا حسن.
هنضع هذا الحديث إن ال- يعني هتتقرب فيه بختمة واحدة هت... يعني هتكتب عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى كسبعين كسبعين ختمة تمام يعني يبقى أكثر من عشر ختمات بكثير والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء ونضع- وربما يعني- يا استاذ ابراهيم نعم.
وربما وربما اعمل 10 ختمات ما اخدش عليهم ثواب باخد عليهم عقاب سبحان الله العظيم نعم نعم يعني يعني اكون من الاثمين لان انا بتعامل مع كتاب الله نعم بغير هدي النبي صلى الله عليه آه، وسلم يعني لو حطيت في دماغي بس ان انا بس بعد ختمات وخلاص فيبقى طبعا يعني آه، نسال الله العفو والعافيه امين يا رب العالمين الله يبارك فيك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخله الطيبه المداخلات كلها مفيده بصراحه يعني معنا اتصال السلام عليكم استاذ شهرزاد من الجزائر
الو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ حضرتك استاذ شهرزاد ان حضرتك تقفلي آه، توطي التلفزيون على الاخر وتسمعيني من التليفون
ماشي كيف حالك يا شيخ
في نعم والحمد لله اتفضلي يا استاذ أريد أن شهرزاد أقرأ. اريد ان اقرا تقرأي هو احنا يعني نعم.
احنا قلنا قلنا عايزين نتكلم في صلب الموضوع لكن حضرتك ممكن تقرأي اي ولا حاجه ان شاء الله اتفضلي قطع الاتصال تعود الاتصال بينا تاني ونسمعها ان شاء الله في القراءه ان شاء الله يا ريت المداخلات تكون خاصه بالموضوع وده يعني ده الاولى ان شاء الله طيب كنا بنتكلم بنقول ايه بنقول لو رب العزه اخبرني طبعا يعني ده على سبيل الفرض أخبرني إني هموت بعد شهر رمضان مباشرة يعني يوم 30 رمضان تمام بعد لو 30 رمضان يعني انتهاء شهر رمضان وليلة العيد أنا هموت ده, ده أنا بضرب مثال على سبيل الفرض لو حصل يعني ده طيب أنا هعمل إيه في رمضان هتعامل إزاي مع القرآن في رمضان هتعامل إزاي مع العبادات في رمضان هضيع دقيقة واحدة بالله عليكم هضيع دقيقة واحدة ده أنا هقعد على السجادة وقدام المصحف طول الوقت طب ده احنا من دلوقتي وبيننا وبين رمضان اسبوع تقريبا وبنقول ايه اللهم بلغنا رمضان لان احنا مش عارفين مين فينا هيوصل لرمضان اللهم ارزقنا رمضان وبلغنا رمضان معانا ام مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا ام مصطفى
آه، كنت عايزة أسأل بس على أحكام التجويد و- الصحيحة ل- لسورة الفاتحة لأن أعرف يعني أن آه، اللي سورة الفاتحة ما يقراهاش صح يبقى لا تصح صلاته ده رأي فكنت من عايزة الآراء.
أسمعها من حضرتك يعني طيب ان شاء الله احنا احنا اكثر من مره تكلمنا عن ضبط آه، سوره الفاتحه ضبطها قراءه واحنا عشان نضبطها ونتكلم على الأخطاء اللي بنقع فيها عشان نحذر منها ده محتاج حلقة كاملة أو حلقتين مم.
احنا خدنا تقريبا في حلقة منفصلة خدنا ايتين أو تلا- أو ثلاثة من الصورة مم.
فدي ان شاء الله يعني قدام شويه باذن الله تعالى بعد ما ننتهي بس من آه، آه، آه، مسارنا في احكام التجويد بالشكل اللي احنا ماشيين بيه هنبتدي نتكلم على الاصول ون- وان شاء الله هنبتدي ناخد صوره او او آي- آي- ايات نبتدي نتكلم عن آه، او نحذر من الاخطاء فيها او الوقوع في خطا فيها وان شاء الله اول حاجه هتبقى معانا هي الفاتحه ان شاء الله ان شاء الله بس ومصطفى عايزة نصيحة من حضرتك ان انا عايزة احفظ ولادي وكده في البيت فالنصيحة اللي اتبعها عشان تبقى مجدية معايا ان شاء الله حضرتك محفظه قران لا طيب مهم قوي ان هم عشان يحفظوا القرآن يبقى فيه حد بيحفظهم القرآن لأن الأصل في القرآن أنه, أنه بالتلقي بالمشافهة تمام آه، م- م- يعني مبقاش في اجتهاد في مسألة تعليم القرآن ده لأن كتير من الناس بيقول إيه طب أنا أعلمه أول ختمة يجتهد يسمع من ال- من الكاسيت أو آه، يعني أنا أق- أحفظه وخلاص وبيثبت عنده الخطأ وبيبقى صعب جدا تغيير الخطأ فحضرتك يبقى في حد مسؤول عنهم وكمان لما يكون في حد هيبقى في إلزام على الأولاد إن هم يراجعوا وردهم وحفظهم كويس بارك الله فيك معانا أم عمر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أنا لست دكتور آه جزاك الله كل خير على أهلا جزاك إن البرنامج شاء الله آه لو سمحت انا دلوقتي محفظة آه وبعدين احنا متعودين ان احنا آه بنقف في رمضان اثناء آه في الحج آه في الدار وكده فانا السنة دي اقترحت على المجموعة ان احنا نكمل ف يعني الوضع ايه هل ده صح ولا غلط لان انا شايفه ان احنا ما بنقعد بن- بنكسر وفي ناس بعد ما بنرجع بحس ان هم الحفظ وقفوا فيه وكده طيب فانا شايفه ان احنا ما يعني ما هنيجي في الدار هنشجع بعض و... وهناخد يعني اكتر ويبقى وضعنا احسن هو ان شاء الله انا الكلام اللي جاي بعد كده هيبقى فيه كلام على حافظ القران هيعمل ايه واللي بيحفظ أيوة. القران هيعمل ايه واللي ما بيحفظش هيعمل ايه اه معايا فحضرتك اسمعينا بس للاخر ان شاء الله بارك الله فيكي ام عمر معانا ام عمرو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيبه يا ام عمرو عايز اسال حضرتك في حاجه اتفضلي دلوقتي انا سني 50 سنه فوق ال 50 سنه كمان نعم. ومش حافظه الا الايات اللي هي من ورا الصغيره اللي هي كل اعوذ برب الفلك كل اعوذ برب الناس طب ليه يا ام عمرو ما انا مش عارفه بقى انا جا يعني جاهله مش متعلمه لا لا لا مفيش جرى ولا حاجه بص اسمعيني يا ام عمرو ايوه حضرتك دلوقتي مفيش محفظه قريبه منكم
لا والله ما اعرفش حد يعني مسجد بيحفظ فيه اخوات بيحفظوا ما اعرفش حد اه انا ما اعرفش حد يعني وجعان جسمي تقيل وعنده خشونه في ركبي آه.
فانا دلوقتي زعلانه على ان الشهر ده عدى عليا انا قربت اموت خلاص اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي الله بص يكرمك.
حضرتك يا ام عمرو نعم آه، آه، انت حضرتك آه، اسمعي القرآن يعني شغالي ك- انت عندك آه، كاسيت فيه آه، آه، شرايط قرآن أيوة.
او كمبيوتر عليه قرآن كامل اه شغليه واسمعي وقولي معاه او اسمعي بس ده يكفيكي ان شاء الله طيب لكن انا يعني- مش عايز بس نطلق العنان لموضوع ان احنا نقرا قرآن بدون أيوة.
معرفة للقراءة وده بيخلي وقعنا في بنقع في اخطاء من خلال الكلام دوت ممكن تغير معاني في القرآن ما انا خايفه ان انا اقرا غلط يعني ده اللي مزعلني صعبان عليا يعني حضرتك لو مسكتي المصحف أيوة.
والقرآن شغال ومشيتي مع الآيات بالنظر كده آه.
كأنك بتقرأيها بالضبط إن شاء الله طيب ماشي إن شاء شكراً.
الله بارك الله فيك يا أم عمرو نكمل كلامنا بقى صلوا على النبي احنا معانا وقت قد إيه؟ يا ده الوقت خلص بسرعة أنا لسه ما كملتش ما اتكلمتش طيب نك... إحنا بدأنا بقى نتكلم دلوقتي على إيه؟ لو أنا دلوقتي رب العزة مثلا يعني أعلمني بإني هموت آخر رمضان هعمل إيه؟ هجتهد في العبادة صح طب مين فينا ضامن ان هو يوصل لرمضان مين فينا ضامن ان هو يكمل رمضان مفيش حد يبقى انا اتعامل مع رمضان ده على انه اخر رمضان ليا واخر فرصة ليا في العبادة لله ده هيفرق معايا كتير جدا لو انا استحضرت ده هيفرق معايا كتير جدا بسرعة بقى عشان ايه الوقت الحلقة قرب يخلص طيب الحافظ للقرآن هيتعامل ازاي مع القرآن هل يقرأ بس واللي حفظ جزء من القرآن هل يقف واللي لسه ما حفظش ولسه يعني هيبدأ يعمل ايه اللي خاتم القرآن لابد ليه من ختمة كاملة او على الاقل نص القرآن في رمضان لكن لازم يراجع ما ينفعش ان انا اقول شهر كامل هقرأه قراءة بس لكن مش هراجع او امسك المصحف اخليها ختمة ايه قراءة ومراجعة آه، انا بقرا في المصحف وبعدين ايه ابص ايه بعيد شويه عشان اشوف انا حافظ ولا لا ممكن اغلط في ايه تكون ثابته معايا في خطا في الحفظ وتمشي معايا وما اخدش بالي لا ختمه قراءه يبقى قراءه بس امسك المصحف واقرا من المصحف لكن ختمة حفظ مراجعة حفظ هتتحسب لك ختمة اقرأها برضو بالشكل ده وانت قافل المصحف وقفت عند خطأ تبص في المصحف وتكمل تاني ايه قراءتك خلاص او حد يسمعك تكون بتقرأ على حد وحد من اهل البيت الزوجة او آه، آه، آه، اخوك او آه، والدك يعني او ابنك حد يكون بيعرف يقرأ قرآن يمسك المصحف ويسمع لك كل يوم جزء او كل يوم نص جزء المهم ما تنقطعش عن المراجعة طيب اللي حفظ مثلا كم من القرآن نصف القرآن والمفروض ان هو ماشي في الحفظ وما انقطعش خالص يعمل ايه صلى على النبي اللهم صل وسلم يكمل حفظ ما ما انقطعش بس اقل الكم شويه انا كنت بحفظ في اليوم ايه في اليوم صفحه في الاسبوع سبع صفحات السبع صفحات دول بكام بحوالي ثلاث ارباع ثلاث ارباع اخلي بس ايه حفظ في الاسبوع ربع واحد بس ليه اقلل الكم لان انا كان ده بيشغلني في غير رمضان في الوقت في الحفظ واستذكاء واستحضار ال- ال- ال- الآيات القرآنية أنا بحفظ جديد فده محتاج إيه؟ محتاج إن هو يحفظ يقلل الكم شوية مع القراءة التعبدية زي ما هو ماشي ويراجع اللي فاته برضه يخلي ليه كم في المراجعة من اللي فاته حفظ مثلا سبع أجزاء ثمان أجزاء عشر أجزاء يبقى معاه مراجعتهم بالشكل الدوري اللي كان ماشي بيه ويقلل برضه الكم شوية طب حد ما يحف- ما حفظش خالص القرآن وكل اللي حافظه صورتين ثلاثة من قصار الصور هو دول اللي بيقرأ بيهم إيه في الصلاة نقول له بقى فرصة رمضان اهو مفيش شياطين وكلنا داخلين على رمضان بإقبال المعاصي إن شاء الله قليلة وعايزين نعدمها خالص رؤية المعاصي بيقل كتير قوي قوي في رمضان فأغتنم الفرصة وابتدي أعمل إيه؟ ابتدي أحفظ بقى ولو آية كل يوم يعني لو آية كل يوم حفظتها هطلع في آخر رمضان ب 30 آية يبقى انا بدأت حتى الحفظ اجي بعد بقى ان شاء الله على طول رمضان على طول وعدى اول يوم العيد وبعد كده ابتدي ايه ابتدي بقى اكمل حفظي وامشي فيه يبقى انا اللي ما حفظش خالص هيبتدي يستعد للحفظ من رمضان ان شاء الله ويبتدي يكمل بعد كده باذن الله تعالى يبقى الحافظ لازم يراجع واللي حافظ كم يكمل حفظه بس بشكل اقل شويه في الكم يعني يقلل الكم الحفظ بتاعه اللي هو ثابت عليه وماشي عليه ومنتظم فيه اللي ما حفظش خالص القرآن قبل كده يبتدي ايه ياخد جزء عامة مثلا في رمضان ده يحفظه كله ياخد معاه جزء تبارك ويبقى ده بداية لختمة كاملة وبعدين زي ما أمنا الغالية الحاجة أم عم- أم عمرو بتقول بتقول أنا ع- أنا كبيرة في السن احنا اتفقنا قبل كده إن مفيش حاجة اسمها سن لحفظ القرآن والمقولة اللي بتقول النقش التعليم في الكبر آه، كالنقش على الماء أو آه، بعد ما شاب ودوك الكلام ده كله ملوش إيه ملوش أصل في الشرع عندنا أنا أعرف ناس بعد سن الستين بدأوا يحفظوا القرآن وختموا القرآن وحفظوا متون كمان مش قرآن بس وفي ست كبيرة أمية لا تقرأ ولا تكتب فوق الخمسين ختمت معايا ختمة كاملة وأجيزت بر- بق- برواية حفصة عن عاصم و- وسمعت متون التحفة والمقدمة الجزرية أنا عايز أقول لحضراتكم إن الموضوع مش صعب وأمية لا تقرأ وتعلمت القراءة من القرآن فأنا عايز أقول لكم إن الأمر إيه الأمر فيه إيه فيه يسر وفرصة في رمضان يعني الكلام ده للكبير والصغير اغتنم الفرصة في رمضان الذاكرة هتبقى صافية شوية كتير إن شاء الله المعاصي مش معروضة كتير نغتنم الوقت ونستفيد من رمضان بحفظ أي كم أنا ما حفظتش طب أعملها طب جربوا كده إن شاء الله ونتقابل بعد رمضان وأسمع منكم في برنامج أحكام التجويد هلاقي اللي هيقول لي من أبائنا واللي هتقول لي من أمهاتنا إحنا حفظنا حفظنا جزء أو جزئين أو ثلاثة أه والله المهم ان انا برضه اظبط نيتي النيه دي موجوده في كل حاجه بس النيه تتطلب ايه يعني انا ما ينفعش ان اقول ايه انا ناوي احفظ القران كاملا في شهر طب انا ما حفظتش بس انا نويت يا شيخ مش انا اؤجر بالنيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما ايه الاعمال انما الاعمال بالنيات مش انما الاعمال بما في القلوب ولا إنما النيات بما في الصدور لا لا لا لا لا لا. لازم عمل ومعاه ايه نية العمل لوحده من غير نية معلوش اجر والنية لوحدها من غير عمل ولا اجتهاد هتجر عليها ازاي لازم ما يبقى في عمل انا ناوي احفظ طالما ظبطت نيتي ابتدي اجتهد مش ادور على الوقت الفاضي والوقت الفاضي قوي كمان والوقت اللي انا مش لاقي فيه حاجه اعملها امسك المصحف عشان ابتدي احفظ لا لا لا لا لا ده انا من دلوقتي هرتب نفسي بقى انا حطيت لنفسي هدف زي ما قلنا كده انا أك- امسك ورقه وقلم واقول انا عندي من اول ما اصحى من النوم الصبح من اول الفجر يبتدي يومي لحد فجر تاني يوم الوقت ال 24 ساعه دي انا اعمل فيها قد ايه هنام قد ايه وصدقوني والله النوم القليل عدد الساعات القليله في النوم في رمضان بيبقى فيها بركه غير عاديه ويمكن ناس كتيره مجربه الموضوع دوت وتلاقي نفسك مصحصح قوي وفي غير رمضان ممكن تنام 10 ساعات و12 ساعه انا امبارح كنت ليا درس على آه، موقع اهل السنه والجماعه آه، من خلال برنامج ان سبيك وكنت بكلمهم فجالي سؤال وانا بتكلم على الموضوع ده كنت بتكلم بقول ايه يعني ايه نرتب امورنا يعني في واحد بعت لي سؤال بيقول طب ماذا تقول في من ينام من بعد الفجر الى العصر طب بالله عليكم واحد هينام لحد العصر في رمضان هيصحى يعمل ايه هيعمل السلطه صح هيستعد للفطار ده وخم وكسل ما اعرفش يعني احنا يعني المفروض احنا ما نعتادش على ده يبقى انا همسك ورقه وقلم بقى وابتدي اقول انا عندي هنام ست ساعات خليهم ست ساعات كويسين خلاص هلا قلنا اربعه بالليل واثنين بعد الظهر للي هم ايه عملوا متقطعه وليه ورديات هنقول ست ساعات متصله تمام هتفضل عندي كام من الوقت ده ست ساعات هنشيل منهم شيلهم من 24 بيقول لي فاضل دقيقتين مش ست ساعات طيب هنشيل ستة من 24 يتفضل معايا 18 ساعة هنشيل من 18 ساعة دول خمس ست ساعات ضايعين بين أكل وبين آه، جلسة مع الأولاد وبين يعني وقت ح- شوفوا وقت كبير قد إيه يتفضل معايا كام؟ يتفضل معايا 12 ساعة خليهم 10 ساعات بس خمس ساعات عبادة بس مش عايزين أكتر من كده في رمضان في كل يوم خمس ساعات بس وعمل وكده وبتاع خليهم أربع ساعات والله لو خليته ساعتين بس للعبادة لتلاوة القرآن ولقيام الليل ساعة للقرآن وساعة لقيام الليل بس يكفيكم بس بتدبر زي ما قلنا مع القرآن ونتعامل مع القرآن بالشكل اللي احنا قلنا عليه وانا كان نفسي انا كان عندي كلام كتير قوي انا بحاول اختصر وبجري لان وقت الحلقة يعني تقريبا انتهى وانا ك... يعني كنت محضر كلام كتير والله لسه ما اتكلمتش في حاجه يعني تقريبا و... وكنت مرتب الامور بحيث ان احنا آه نوضح امور كتيره لكن اظن ان انا آه يعني و- قدرت اوصل لحضراتكم بالرساله اللي عايز اوصلها الا وهي ان رمضان السنه دي غير اللي فات غير السنين اللي فاتت كلها علينا حتى لو كان فينا واحد مجتهد في رمضان الماضي او اللي قبله في رمضان دوت يزيد اجتهاده ونخلي رمضان ده لينا شعار فيه مع القرآن انا اتكلمت على القرآن بس ما اتكلمتش على العبادات التانية لينا شعار وقلنا شعارنا القرآن قول وعمل نتعامل مع القرآن من منطلق هذا الشعار وإن شاء الله يعني بنية صادقة مع الله وبعمل صالح هنلاقي إن شاء الله رمضان ده غير أي رمضان تاني وأتمنى إن أنا أقابل حضراتكم من خلال برنامج أحكام التجويد أما يرجع إن شاء الله بعد العيد وأسمع منكم أنتوا عملتوا إيه في رمضان وهل طبقتوا الكلام دوت ومين فيكم زاد عن الكلام ده ومين فيكم قل شوية ومش هنسمع حد بيقول إن شاء الله أنا ما ما عملتش اللي أنت قلت عليه ده أنا زدت عليه مش هسمع حد يقول ما عمل أنا ما عملتش اللي أنت قلت عليه لكن نسمع اللي بيقول أنا زدت عليه إن شاء الله هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم في رمضان الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود وتلاوة القرآن وكل الأعمال الصالحة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن نكون فيه من العابدين العاملين التالين لكتاب الله كل عام أنتم بخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أعظم هذا القرآن نور وضياء وأمان مصباح يهدي للتقوى والتقوى حصن الإنسان أحكام التجويد سبيل للحق وحب الرحمن في عشر قراءات علم في هذا الغصن الفينان اخترنا شعبة عن عاصم فيها توضيح وبيان للكوفة فضل قراءتنا عن حفص النجر سليمان